السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فالنهاردة باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة هندخل بقى في الصور المكية اللي بتتكلم عن المعاني الايمانية اللي الصحابة اتربوا عليها في مكة وبسبب تربية قلوبهم على هذه المعاني قاب دين كله على اكتافهم في العالم كله هنبدأ الليلة النهاردة يا جماعة ان شاء الله مع سورة الانعام سورة الانعام من اولها كده يعني احد المفسرين اذكر ان انا قرأت له كلمة في مقدمة سورة الانعام بيقول ايه بيقول كدت الا افسر هذه الصورة ليه لان ما في قلبي نحوها وما بين اقصى ما استطيع ان اعبر به عنها فجوة هائلة لا يسدها شيء يعني بيقول انا اللي في قلب ناحية صورة الانعام دي مهما قلت من كلام انا لا يمكن هقدر اعبر عن اللي في قلب ناحيتها ابن عباس يقول ان صورة الانعام نزلت معها سبعون الف ملك ليشيعونها بالتسبيح لهم زجل بالتسبيح يعني مش اثرت في البشر بس ده اثرت في الملائكة لدرجة انها نزلت تشيعها الى الارض وهي تجأر بالتسبيح الى الله سبحانه وتعالى سورة الانعام هي وسورة الاعراف بعضهم على طول التوبة والانفال صور الجهاد فالانعام والاعراف تربية ايمانية عشان نقدر نقوم بتكاليف سورة التوبة والانفال يعني اذا صورة لها وظيفة مهمة جدا في قلوبنا يا جماعة سورة الانعام بتتكلم عن ايه عن الله عن عظمة الله سورة الانعام النصف الاول فيها من الاية رقم واحد للاية رقم 111 بتتكلم عن عظمة الله ثم النصف الثاني فيها بتتكلم عن حق هذا الاله العظيم الاله العظيم ده حقه علينا ايه ثم تختم سورة الانعام بآية من اعظم ايات القرآن الكريم الرسول كان بيصدر بها صلاته عليه الصلاة والسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بقيت كل بتاعك يا رب انا بقيت كل ليك يا رب بعد المعاني الايمانية اللي هتغسل قلوبنا في الصورة دي ما عادش في قلب هيبقى ذرة لغيرك يا رب العالمين سورة الانعام يا جماعة زي ما قلنا موضوعها بيتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى نلاحظ من اول الصورة ان الجو بتاع الصورة هجومي جدا هجومي جو زلزالي الصورة دي تحس ان في واحد ماسكك قاعد يردك ويزلزلك ويقول لك فوق فوق ده ربنا اله عظيم من عظمته لازم ان حياتك كلها تسخر من اجله فوق وقوم لله سبحانه وتعالى من اول اسم الصورة اسم الصورة ايه الانعام ايه اسم الصورة اول حاجة الانعام دي رمز لنعمة الله على العباد ليه لولا الانعام كان زميلتنا كلنا متنا ليه يقول لك ان الاحماض الامينية اللي هي البروتينات في منها انواع لا يمكن ان يكونها جسم الانسان لازم ياخدها من بره ولا توجد على الاطلاق في غير في اي حاجة موجودة على وجه الارض الا في لحوم الانعام اللي هي الاحماض الامينية الاساسية يبقى اذا لولاها كان زميلتنا متنا الانعام نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا سبحان الله ولله المثل الاعلى يعني ربنا يعني لما ولله المثل الاعلى لما واحده تروح لزوجها كده تقول له كل من الاكله دي انا عاملاها لك بايديا يعني ايه التكريم ده وايه الحب ده وايه النعمه دي فالانعام تدل على نعمه الله لدرجه ان ربنا جعل في كل امه من امم الارض منسك وعباده عشان بس نقول له شكرا يا رب على نعمه الانعام كذلك الانعام ايه كذلك سخرها لكم تلاقيه في الفلاحين طفل صغير عنده عنده خمس سنين جرر جاموسة 3000 كيلو وراه سبحان الله ده ما يعرفش يجر يعني تعلب 30 انما مين اللي سخر الكائنات الضخمة دي لينا ولمنافعنا الله سبحانه وتعالى طب كل ده يخلي الصورة تفكرنا بنعمة ربنا علينا انما كلمة الانعام بتفكرنا حاجة تانية يا جماعة اللي هي ان الانعام ده وصف ربنا للي كفر بالله ووصف ربنا للي اعرض عن الله في القرآن فكأن الصورة من اولها بتوازن تواسي المؤمنين او بتذكر المؤمن نعمة الله وبتحكم على الكافرين وبتقول لهم انتم كالانعام ما, تم ما دمتم معرضين عن الله عشان كده في اخر الصورة وربنا بيجيب الاحكام بقى اللي بيطلبها مننا بيقول ايه قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا اطلعوا بقى ارتفعوا من من ال ال ال ال ال الانجذاب للارض اللي مخليكم زي الانعام في معاملة الله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم يعني اطلعوا بقى وارتفعوا الى اعلى المقامات وهي العبودية لله سبحانه وتعالى سورة الانعام كلها هجوم يا جماعة يعني حتى بدايات معظم اياتها قل قل لمن ما في السماوات والارض قل لله وله ما سكن في الليل والنهار قل من رب السماوات والارض قل قل قل قل, قل ارايتكم من اخذ الله سمعكم وابصاركم قل يبقى كلمة قل اللي بتتكرر في بدايات الايات دي مقصدها ايه مقصدها اول حاجة ان الكفار قاعدين يتكلموا قاعدين يدعوا الى الله على النت وقاعدين يدعوا الى الله على القنوات الفضائية الى الله معلش انا اسف قاعدين يدعوا الى الضلال والى الباطل على النت وقاعدين يدعوا الى الضلال والى الباطل على القنوات الفضائية قاعدين يدعوا ليل نهار زي ما هم بيتكلموا ليل نهار عن الباطل لازم نتكلم ليل نهار عن الحق زائد كلمة قل دي زي سورة الاخلاص قل هو الله احد يعني مش بس تبقى معتقد لا يبقى عندك قوة يقين في الكلام اللي انت بتقوله لازم يبقى عندنا قوة يقين في عقيدتنا زائد كلمة قل بتقول لك خليك انت اللي ماسك زمام المبادرة مش نستنى ما يشتموا في الصحابة عشان ندافع عن الصحابة مش نستنى ما يشتموا في السيدة عائشة عشان ندافع عن السيدة عائشة احنا اللي نملك زمام المبادرة في الدعوة الى ديننا قبل ما هم كمان يقوموا يدعوا الى الباطل غير ان سورة الانعام يا جماعة موضوعها مش اي موضوع اعلى موضوع عظمة الله وبتكلمك عن اعلى نماذج سيدنا ابراهيم وبتطلب منك اعلى طلبات صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سورة الانعام بتقولك ان الحق ده حاجة تستاهل انك انت تسخر حياتك كلها من اجلها وانك انت تقطع كل شيء لغاية ما تصل الى هذا الحق فمن اول الصورة كده يا جماعة بنحس بالجو الهجومي الشديد وبالجو الزلزال الريف لان موضوع سورة الانعام قلنا ان هو موضوع في غاية الخطورة حتى لما نلاقي في سورة الانعام ربنا بيتكلم الكفار مش بنفس الطريقة اللي ربنا بيتكلم بها الكفار في الصورة التانية يعني شوف وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها لو الكلمة دي جت في صورة تانية ربنا هيقول للنبي بعدها ولا تحزن ولا تكن في ضيق ويعني ايه وي- يعني يواسي النبي عليه السلام انما هنا ربنا يقول ايه وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى ما- مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته اسمع بقى سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون شوف ربنا بك مفيش جدال في الصورة مفيش جدال مع المشركين ليه لان الجريمة اللي انتوا عملتوها جريمة لا تحتاج الى جدال اصلا الله العظيم اللي اياته ظهرت في كل شيء في الكون يكفر به ويعصى ويعطي ما لا يجوز ان يعطى الا لله لغير الله ايه الاجرام ده فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء شوف النهايات القويه كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ده مش بس وربنا بيكلم الكفار ده وربنا بيكلم النبي النبي بيقول للنبي وان كان كبر عليك اعراضهم لو انت خلاص مش قادر تستحمل تكذيبهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية خلاص لو انت بقى مش صبر على تكذيبهم شوف نفق في الارض ولا شوف اي سلم تطلع بيه السماء تيجي. ربنا بيكلم النبي بهذه الطريقة اه يا جماعة لان الامر خطير جدا وهو امر ايه عظمة الله سبحانه وتعالى عايزين نقول ان الصورة بتتكلم النصف الاولاني من الصورة وهو اللي هيتقلب صلاة التراويح الليلة ان شاء الله من اية واحد لاية 111 خدوا بالكم لان نهاية الجزء عند الاية 110 الاية الاولانية من الجزء اللي بعده تبع هذا الشوط لان احيانا خواتيم الاجزاء طبعا ما بتبقاش ماشية مع المعاني من اول قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض لغاية ولو نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا اشاء الله ايه الصوت اللي احنا هنتكلم عليه ده وطبعا بعد كده في النهاية الخاتمة بتاعت الصورة الصوت ده يا جماعة مكون من خمس اشواط كل شوط عبارة عن وجبة ايمانية هائلة في الكلام عن الله سورة الانعام دي مطارق نازلة على قلبك عشان تقدر انك انت تعرف عظمة ربنا قد ايه الشوط الاولاني من اول قول الله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الشوط الثاني من اول قول الله قل لمن ما في السماوات والارض قل لله الشوط الثالث من اول قول الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الشوط الرابع من اول قول الله واذ قال ابراهيم لابيه اخر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين الشوط الخامس من اول قول الله ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي الشوط الاولاني يا جماعة عايزين نشوف كل شوط ربنا يتكلم عن نفسه عن عظمة ربنا وبعد كده هجوم كاسح على المشركين وعلى المعرضين عن الله ازاي ان الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون من اولها كده الصورة بتفتح لك فيلم بيكلمك عن مشاهد عظمة الله ومشاهد سيطرة الله الله سبحانه وتعالى الله يا جماعة ده الكرة الارضية عليها 6 مليار بني ادم عارفين يعني ايه ان الله متابع ل 6 مليار بني ادم كل واحد غير التاني في مشاكله وفي اسئلته وفي ظروفه وبتدبير رزقه وكل واحد غير التاني دنيا غير التاني بل مش ال 6 مليار بني ادم ده مليارات المليارات من الكائنات الاخرى اللي عايشة معانا على وجه الكرة الارضية بل من الوف السنين على وجه الارض ربنا مدبر شؤون الخلق كلهم مفيش يوم في الوف السنين ربنا نسى رزق نملة من النمل نملة واحدة بس من النمل بل يوم عرفة بتلاقي اربعة خمسة مليون واحد واقفين على جبل عرفة كل واحد رفع ايده قاعد ساعتين يقول يا رب مين دعاء مفيش واحد لغته زي التاني ولا صوته زي التاني والله من فوق سبع سماوات سمع دعاء الاربعة مليون وبيجيب للاربعة مليون بفضله وكرمه بل في الفلك اللي فوقنا ده اهو من الاف السنين ربنا حكم الكون بالثانية مفيش م- الشمس بتوصل بعد 8 دقايق نورها مفيش مرة توصل بعد 8 دقايق وثانية مفيش مرة في التاريخ الاسبوع جه 7 ايام ودقيقتين مفيش مرة في التاريخ السنة بدل ما تيجي 365 يوم جت 366 يوم حاكم الكون بالثانية سبحانه وتعالى فالايات من الاول بتفتح لك فيلم بقى مشا- مشاهد عظمة الله المشهد الاول الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور مشهد خلق السماوات والارض قدرة الله في خلق السماوات والارض المشهد اللي بعده هو الذي خلقكم من طين مشهد خلقك انت بقى مشهد اعجاز ربنا في خلق الانسان يبقى الاولانية الفلك والتانية الطب اعلى حاجتين في التدبر عشان كده ربنا بيقول سنريهم اياتنا في الافاق الفلك وفي انفسهم الطب حتى يتبين له لهم انه الحق بعد كده المشهد اللي بعد كده هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا اجل كلنا هنقابل ربنا في يوم القيامة واجل مسمى عنده يبقى في اجلين الاجل الاولاني اللي ربنا ذكره اللي هو اجلك انت موتك والاجل الثاني اللي هو اجل المجموع بتاعنا كلنا لما هنروح نقابل الله سبحانه وتعالى يبقى مشهد هيمنة امر الله على كل شيء ان ربنا هو المتحكم في كل شيء اجلك باللحظة ربنا هو اللي متحكم فيه هتيجي الارض امتى وهتسيب الارض امتى وهتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى امتى المشهد اللي بعد كده وهو الله في السماوات وفي الارض مشهد العظمة المطلقة في السماوات مشهد السبع سماوات اللي مليانين ملايكة من اولهم لاخرهم مفيش موضع اربع اصابع مفيش فيه ملك بيسبح الله سبحانه وتعالى مشهد البيت المعمور اللي كل يوم بيروحوا سبعين الف ملك يعبدوا ربنا فيه وسبعين الف ده مش رقم بال, بال... واحد اتنين تلاتة لغاية سبعين الف لا ده رقم تهويلي سبعين الف في اللغة رقم بيفيد التهويل وبيفيد ان العدد قد يكون اعظم من هذا بكثير مشهد حملة العرش مشهد العرش عرش ربنا يا جماعة عرش ربنا اللي الكون ده كله بافلاكه ومجراته ما يجيش حلقة في فلاف هذا العرش سبحان ربي مشهد حجاب النور اللي لو كشف لاحرقت سبحات وجه الله ما انتهى اليه بصره المشاهد بتاعت عظمة ربنا في الكون ده كلها الصورة بتقول لك وهو الله في الايه في السماوات وفي الارض في الارض مشهد عبودية الكون لله شوية هوى ربنا يؤمرهم ويقول لهم كونوا عاصفة تدمر ثلاث ولايات في امريكا دمروا ثلاث ولايات في امريكا مشهد فعالية صفات الله في الكون وهيمنة امر الله على كل شيء ان ربنا هو اللي يملك رزقك ويملك اجلك ويملك حل المشكلة اللي انت معرفتش تنام امبارح لانك بتفكر فيها ويملك قلبك اللي انت بتترجى من ربنا ان هو يصلحه لك يملك كل شيء في حياتك ربنا اللي يملك كل شيء مشهد اعجاز خلق الله في الكون كلها مشاهد عايزين نعيش معاها عايزين نعيش مع المشاهد كل مشهد من المشاهد دي نعيش معاه لغاية ما يدخل في قلوبنا فنبقى عباد ربانيين لله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون مشهد عظمة صفات الله وعظمة علم الله وده مشهد كبير في ناس افنت اعمارها بس في الاسماء والصفات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى انا مش قادر اسيب المقدمة دي عايز ابص لها تاني بس من وجهة نظر تانية بقى الحمد لله الذي خلق خلق يبقى دلالة على القدرة خلق السماوات دي دلالة على القدرة هو الذي خلقكم من طين قدرة ان من طين يخلق لك جسمك والجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز ان من طين يخلق ده يبقى اذا القدرة طب وفي اخر الشوط يعلم سركم وجهركم ويعلم تكسبون يبقى القدرة والعلم القدرة والعلم اذا اجتمعوا يفيدوا طلاقة المشيئة النجار اللي عنده قدرة وادوات وعنده صحة وعنده علم بالنجارة يقدر يعمل لك اي شكل من اشكال اوض النوم ليه لان المشيئة على قدر القدرة والعلم الله عنده العلم المطلق والله عنده القدرة المطلقة فالله عنده المشيئة المطلقة وفي وسط المشيئة المطلقة يقول لك وهو الله هو المحبوب هو المألوه هو المعبود هو المطاع هو المعظم في السماوات وفي الارض الايه دي طبعا بترد على النصارى اللي عندهم ربنا عظيم على العرش في السماوات ولكن في الارض نزل واتضرب واتصلب وكان والعياذ بالله مش عارف بيدخل الخلاء و لا ده الله عظيم في السماوات وعظيم في الارض سبحانه وتعالى يبقى ثلاث ايات بس في اول الصورة حطوا الكون كله في ايد ربنا سبحانه وتعالى بعد ده المنظر القبيح بقى بتاع شرك بالله وبتاع معصية الله الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بهم قرنا اخرين انتوا مستوين على ايه مش خايفين ان ربنا يخسف بكم الارض سبحانه وتعالى فالشوط الثاني بيبدأ بعد كده عايزين نعلق الاول على ايات عظمة ربنا يا جماعة اهم حاجة ايات عظمة ربنا بعد ايات عظمة ربنا في كل شوط ايات الهجوم على الذين انتهكوا حرمة هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى الشوط الثاني بيبدأ من اول قول الله وله ما سكن في الليل والنهار لا الايه اللي قبلها قل لمن ما في السماوات والارض السماوات والارض دي كلها كل مكان على وجه الارض اي حاجة موجودة في اي مكان ملك مين الله الاية اللي بعدها وله يعني يملك ما سكن في الليل والنهار يبقى الاية الاولانية ان ربنا يملك كل شيء في كل مكان والاية التانية ان ربنا يملك كل شيء في كل زمان يبقى ربنا يملك كل شيء في كل مكان وفي كل زمان يبقى ربنا هو الملك طيب ده غير كده كمان يقول لك ايه قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين ربنا يملك امر الاخرة واللي بعدها وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو لو انت جالك مرض ولا مشكلة ولا ازمة ولا اي حاجة اللي يقدر يرفعها الله طب لو ربنا اراد انه يمسك بنفع يبقى الله لا يمكن ان حد يمنع نفعه اللي هيتنزل عليك لو ربنا اراد لك هداية اراد لك زوجة اراد لك مال اراد لك حل مشكلة في حياتك يبقى ربنا اللي يملك النفع والضر يبقى الاية الاولانية ربنا يملك امر الاخرة والاية بتاعت النفع والضر ربنا يملك امر الدنيا يبقى اول ايتين ربنا يملك الخلق كله في كل مكان وكل زمان والايتين اللي بعدهم ربنا يملك الامر كله في كل مكان وفي كل زمان الا له الخلق والامر الله يملك كل شيء في الخلق والامر سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع هذه الايه قال ايه من بقي له شيء فليأخذ ربنا يملك كل خلق وكل امر خلاص طب ما بين ملكية الله للخلق والامر ربنا طلب مننا طلبين الطلب الاولاني قل اغير الله اتخذ وليا قال لا يبقى في عندي ولاء لحد غير الله سبحانه وتعالى اتولى العصاة احب واطيع الكفار احب واطيع العصاة لا يمكن يبقى طلب منك الولاء الطلب الثاني قل اني اخاف ان عصيت ربي يبقى طلب منك الطاعة يبقى طلب منك الولاء والطاعة دايما في الدنيا يقول لك قدم للملك فروض الولاء والايه والطاعة الملك بقى اللي بحق وحقيق بقى ملك السماوات والارض سبحانه بيقول لك قدموا لي فروض الولاء والطاعة الولاء يعني ايه لما واحد يروح لملك من ملوك الدنيا يقول له يا مولاي يعني ايه يا مولاي يعني ده انا لا يمكن اسمع حد بيتكلم عليك من وراك الا واحكم عليه انا لا يمكن ده انا وظيفة حياتي كلها ان انا اخدمك وان انا اعظمك وما احبش حد قدك فكلمة مولاي دي انت حاسس ناحية ناحية ربنا بهذه الكلمة حاسس يعني ان ربنا هو وليك حاسس بمعنى الولاء يا جماعة معنى انك تتولى الله وانك انت تطيع الله سبحانه وتعالى الشوط ده برضه جميل قوي مش عايزين نسيبه الا ما نبص عليه من بص من زاويه تانية كده زاويه تانية ازاي ما انتش حاسس ان في شواكيش نازله على قلبك يعني لما ربنا يقول لك قل اغير الله اتخذه وليا اسم الله الولي بيجيب في قلبك الترغيب الايه اللي بعدها قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوما عظيم العذاب تجيب في قلبك الترهيب والخوف والرعب الايه اللي بعدها وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير تجيب في قلبك اسم الله الوكيل تجيب في قلبك الترغيب تاني الايه اللي بعدها وهو القهر فوق عباده القهر تجيب في قلبك الترهيب والرعب ترغيب ترهيب ترغيب ترهيب ترغيب ترهيب شواكيش نازله على قلبك عشان تسلم الكفار يعني الايه نازله شواكيش على قلوبهم عشان ايه عشان يجوا في الاخر يقولوا سلمنا يا رب انت هتسلم بعد قد ايه انا عايزك وانت بتقرا هذه السوره النهارده في التهجد بالليل وانت بتسمعها في التراويح بالليل تشوف قلبك هيسلم لله بعد كام ايه بعد كام مطرقه من مسارق التذكير بعظمه ربنا قلبك هيسلم لله عايزين نشوف يا جماعه قلوبنا هتصحى امتى لازم قلوبنا تحيا مع هذه الصوره باذن الله سبحانه وتعالى التعقيب اللي على هذه اللي على هذا الشوط من الهجوم تعقيب شديد جدا بقى تعقيب صعب جدا ازاي ربنا بعدها ذكر ما هو الوقت بعد بعد عظمه الملك ده انتوا جايين تخالفوا الملك طب شوفوا اللي هيحصل لكم بقى ثلاث مشاهد في الشوط اللي بعدها تذكير بعذاب الدار الاخره مقابل لو انت عصيت امر الله الشوط الاولاني ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ربنا عرفتوا الوقت ان هو ربنا عرفتوا الوقت ان هو رب السماوات والارض بعد ايه بعد ما ضعتوا خلاص انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون المشهد الثاني وهم ينهون عنه عن القران وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون كل ما بتبعد عن القرآن كل ما الهلكة بتقرب منها ادي القرآن ودي الهلكة حسب موقعك من القرآن من القرب هيبقى موقعك من الهلكة من البعد كل ما تقرب اكتر تبعد عن الهلكة وكل ما تبعد عن القرآن كل ما تقرب من الهلكة القرآن يا جماعة القرآن القرآن وان صاحب القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة لو انت كده من اصحاب القرآن يوم ما تصحى ساعة البحث تلاقي القرآن في وشك فتقول من انت فيقول انا صاحبك القرآن صاحبي قال لي احنا ما كناش اصحاب ولا حاجه ما كنتش بقى اصل انت عارف يعني ايه صاحب صاحب يعني لما اقول لك محمد واحمد اصحاب يعني ماشيين مع بعض رايحين مع بعض جايين مع بعض هل انت مصاحب القران ليل نهار في العباده مصاحبه ليل نهار في التلاوه مصاحبه ليل نهار في العمل بيه هو ده صاحب القران انا صاحبك القران انا الذي اظلمتك بالنهار واسهرتك بالليل طول النهار قاعد تقراني لغايه ما ريقك نشف وطول الليل قاعد تقوم بيا لغايه ما لقيتش وقت تنام فيه وان كل تاجر من وراء تجارته اللي تاجر في الذهب هيكسب فلوس الذهب واللي تاجر في الطعمية وانك اليوم من وراء كل تجارة عارفين يعني ايه وانك اليوم من وراء كل تجارة يعني مفيش واحد يوم القيامة هياخد ثواب حاجة الا وانت هيبقى ليك نصيب فيها عارفين يعني ايه يعني يا جماعة يوم القيامة في لواء لاهل العبادة والواء لاهل الدعوة والواء لاهل الجهاد والواء لاهل العلم صاحب القرآن هيبقى تحت الالوية دي كلها ليه لان القرآن بيخليك قمة في كل ابواب الدين وفي كل شعب الدين البضع وسبعين شعبة بتوع الدين انت هتبقى قمة فيهم جميعا ليه لانك مع القرآن اللي نازل من عند الله بل ابواب الجنة التمانية كلها تتفتح لك ليه انك اليوم من وراء كل تجارة انت هتاخد جميع ارباح انواع التجارات مع الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم من هذا الامر عايزين نصحب القرآن يا جماعة عايزين نصحبه عارف يعني ايه اصحبه لما انا يبقى ليا عشر اصحاب بعد فترة من صحبتهم اقول لك اه لا ده محمد ده ظريف احمد ده غلس ابراهيم ده مش عارف ايه فلان ده ايه فلان ده ايه من كتر الصحبة بقى كل واحد له شخصية مميزة في ذهني احنا عايزين نصحب القرآن لغاية ما يبقى لكل صورة في القرآن شخصية مميزة في قلبك وانطباع معين في قلبك عايزين نصحب القرآن لغاية ما يبقى لكل نبي من الانبياء كلمة معينة كده بتيجي في دماغك اول ما يذكر اسم النبي ده يعني سيدنا ابراهيم اه التضحية والنار سيدنا سليمان اه الملك والت... كل نبي له صفة معينة اول ما يجي ذكره يقوم يجي في قلبك هذه الصفة عايزين نصحب القرآن لغاية ما كل آية في القرآن يبقى لها انطباع خاص في قلبك عايزين نبقى من اصحاب القرآن يا جماعة عايزين نبقى من اصحاب هذا الكتاب العزيز عشان نرفع به في الاخرة باذن الله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون المشهد الثاني ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا فيا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون المشهد الثالث بقى وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين انكار البعث ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون الله الكلام ده بيبين لنا ايه بيبين لنا ان اللي كذب بالقرآن ما وقفش على الله وقف على النار انما اللي كذب بالبعث ما وقفش على النار وقف على الله يعني ايه يا جماعة يعني يوم القيامة ده الجان كل لجنة بتتسأل عن حاجة معينة ما بتتسألش عنها في اللجنة التانية يعني على الصراط بتتسأل عن الاستقامة بتاعتك على صراط الله المستقيم في الدنيا في القدرة بتتسأل عن امانات الناس اللي كانت في رقبتك ناحية الناس في العرض على الله يوم تبلى السرائر بتتسأل عن قلبك وحالة قلبك قلبك مع الله في الدنيا كل لجنة بتتسأل فيها عن حاجة غير الحاجة التانية يعني موضوع يوم القيامة ده مش موضوع بسيط ده يعني مش خمسين الف سنة كده بيسأل لا ده كل حاجة من حاجات يوم القيامة ومن اهوالها مشهد من مشاهد السؤال عن حاجة مش غير اللي هتتسأل عنها في الحاجة اللي كانت قبلها طب بعد ما ربنا جاب ثلاث مشاهد من مشاهد الاخرة بقى المشاهد المفزعة دي شوف ربنا بقى شوف يا ابني شوف عبقرية القرآن استغفر الله العظيم شوف عظمة القرآن وما هذه الحياة الدنيا الا لعب ولهو وان دار وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون ايه العظمة اللي هنا القرآن بيضرب في قلبك في اللحظة المناسبة هو قاعد يسخن في قلبك في الاخرة في الاخرة في الاخرة قلبك سخن او عظم الاخرة ام هابت مطرقة الزهد في الدنيا بقى قال لك بقى الاخرة تبقى بكل هذه العظمة وانت قاعد مشغول في الدنيا وكل همومك في الدنيا وكل طموحاتك في الدنيا وكل افكارك في الدنيا افلا افلا تعقلون انتوا عارفين يعني ايه افلا تعقلون يعني قضية السعودي في الدنيا يا جماعة مش قضية دين يعني مش قوي الدين يزهد وضعيف الدين ما يزهدش السعودي في الدنيا دي قضية عقل ده مسألة بالعقل كده يعني الكافر المفروض يزهد في الدنيا اصلا من غير دين ايه الدنيا دي وسيدنا عثمان بن عفان لما وقف على القبر فبص له كده وقال ايه ان امرا هذا اخره الدنيا اخرها القبر ان امرا هذا اخره لحري بان يزهد فيه يعني حاجة بالعقل كده دنيا ايه يعني الواحد يذكر اول التزامه لما كان يعني يشوف الاخوة الملتزمين كان يقعد يفكر كده طب لو عشتها بالطول والعرض ساعة ما اجي اموت انا خدت منها ايه ما خدتش منها حاجة الواحد من اوله والله يا جماعة هو مدرك ان من الجنون ان الواحد يكون طموحاته في الدنيا دي او يكون شغله في الدنيا او يكون تعميره في الدنيا التعمير كله والبناء كله الى الاخرة ولو انا عمرت في الدنيا بعمر برضو عشان الاخرة وعشان دين ربنا سبحانه وتعالى فالزهد قضية عقلية قضية عقلية بحتة ثم بعد هذا الشوط الهجومي بقى بيستمر عليهم بعد الاخرة ال- الاية بقى اللي كان الواحد بيستشعرها ايام ما سقطت الاتحاد السوفيتي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا عايزين نخرج بالشعار ده النهاردة فلو ربنا بيبتليك عشان تتضرع ربنا بيبتليك عشان ترفع ايدك ربنا لما احيانا بيتيق عليك بيتيق عليك عشان تقول يا رب مش عشان تدي ظهرك ولا تقنط ولا تيأس فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به كفروا فتحنا عليهم ابواب كل شيء خدوا اقتصاد وخدوا تجارة وخدوا خدوا كل حاجة حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارأيتم من اخذ الله سمعكم ابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم يأتيكم به الشوط الثالث بيبدأ من اول قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا تع... لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر الشوط ده بيتكلم عن قدرة الله المطلقة بيتكلم على ثلاث حاجات في قدرة الله الله يقدر يعمل ايه عموما الله يقدر يعمل لك ايه لو تولاك ورحمك الله يقدر يعمل فيك ايه من العقوبات لو غضب عليك العنصر الاولاني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو مفاتح الغيب كلها كلمة ما يقولهاش عن الله الا الله مفيش بشر يعرف يقول الكلمة دي عن الله والله يا جماعة ويعلم ما في البر والبحر في البر في غابات كاملة في البر ما حدش يعرف عنها حاجة لغاية الوقت على وجه الارض والبحر نقطة المية هاتها وحطها تحت الميكروسكوب هتشوف ملايين الكائنات اللي الانسان ما يعرفش عنها اي حاجة ويعلم ما في البر والبحر غير بقى اللي في بطن البحر بقى من الكنوز وما تسقط من ورقة الا يعلمها ليه يا رب ليه بت... يعني ليه يا رب الورقة ديت بالنسبة يعني لعظمة الله حاجة ليها قيمة الورقة دي يا ابني عبد زيها زيك عبد بيسبح وبيعبد ليل نهار بل بيعبد اكتر منك عبد له اجل وله رزق وربنا يعلم اجله ويعلم رزقه ده ايه ده ده ايه العظمة دي تخيلوا يا جماعة رئيس جمهورية حافظ السجل المدني بتاع الجمهورية كلها بتاع 60 مليون حافظ كل واحد اتولد امتى وابوه ايه وينام النهاردة شبعان ولا جعان وصايح ولا مريض ده لو رئيس جمهورية جاب سيرة عبد من العباد كده واطمن عليه في التلفزيون يبقى الناس كلها منبهرة ازاي جه في دماغه ان هو يعمل كده فما بالك بالملك العظيم كلنا سجل حياتك كله عند الله في علم الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة الا يعلمها وانت خارج بقى بص على الشجر اللي على يمينك وشمالك وخلي قلبك يقع كده وينتفض يا الهي كل دي كائنات بتسبح من حوالينا ولا حبة في ظلمات الارض لو نملة طلعت خدت حباية قمح وقعت دخلت في الشق بتاعها تحت الارض عانتها الله يعلم غذاء هذه النملة ويعلم الحبوب التانية اللي في ظلمات الارض في مواضع اخرى شايفين حتى النملة ربنا بيعلم حالها سبحان ربي كل في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار كلمة يتوفاكم دي فيها قدرة وهيمنة والاية اللي بعدها ويرسل عليكم حفظة فيها قدرة هيمنة وسيطرة عليك يبقى العلم والقدرة يفكروك بمدى قدرة الله سبحانه وتعالى عليك طيب مدى قدرة الله المطلقة العلم والقدرة يبقى طلاقة المشيئة يبقى مدى قدرة الله المطلقة قدرة الله المطلقة بعد كده بقى يقدر يعمل لك ايه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون يعني شوف يقدر ينجيك قد ايه لو رحمك ليه بتشرك وليه بتعرض عنه بعد كده يقدر يعمل فيك ايه بقى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم يخسف بك السماء او من تحت ارجلكم يقوم بركان في الارض من تحتك ويصور الارض عليك بحمامها وبراكنها او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يسلطكم على بعض لما قلوبكم تكفر بالله يقسيها على بعض ويخليكم اعداء تطيروا رقاب بعض بسيوف بعض بايدين بعض يبقى اذا ربنا يقدر يعمل ايه يقدر يعمل لك ايه يقدر يعمل فيك ايه المعنى ده لو دخل قلبك حياتك هتتقلب قدرة الله يا جماعة قدرة الله اللي فوق كل الظواهر الكونية سبحانه وتعالى وقيل يا ارض قال ده الارض دي كانها حتة لعبة كده ابلعي ماءك ويا سماء السماء السماء العظيمة دي اقلعي كأن ربنا بيتكلم يعني عارفين لما اتكلم لعب اطفال كده الكون ده كله يعني ايه يا جماعة ما هوش حاجة في ايد ربنا سبحانه وتعالى قدرة الله اللي فوق كل الظواهر الكونية قدرة الله اللي فوق كل اي مكر اهل الباطل بيمكروا باهل الحق كان ربنا ممكن يطفي النار بتاعت سيدنا ابراهيم بشوية هوا كان ممكن يطفيها يبعت سحاب يطفيها بالمطر انما لا مش انتوا النار دي اخركم ادخل النار يا ابراهيم مش هتعمل لك حاجة عشان نقول لهم ان اخركم ما يجيش شيء في قدرة الله سبحانه وتعالى وعشان يبقى قلبك معلق بالله بلا اي سبب بينك وبين الله سبحانه وتعالى بل انت قلبك ده القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن الواحد كده لما يمسك المؤشر بتاع الراديو يقلبه يبقى مؤشر الراديو بين اصبعين من اصابع سبحان ربي ولله المثل الاعلى ان ربنا بيقول لك انا متحكم في قلبك قد ايه ممكن اجيبه لك على اذاعه الشباب والرياضه والاغاني وممكن اجيبه لك على اذاعه القران الكريم ممكن اخلي لك قلبك قلب ولي وممكن اسيب لك قلبك قلب فاجر والعياذ بالله يعني ربنا يملك ربنا قادر على كل شيء على قد ما الحقيقه دي هتستقر في قلبك على قد ما فعلا فعلا هتتقلب حياتك تجاه الله سبحانه وتعالى تعالى عشان كده بعدها قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا حيران ليه احنا حيرانين ليه يا جماعه مترددين ليه يا جماعه اذا كان ربنا بالعظمه دي مترددين ان احنا نبيع حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى ليه يا جماعه لازم يا جماعه ده حاجه مفيش فيها فصال سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام في الجزء بتاع امبارح وهو بيقول رب اني لا املك الا نفسي ملكية النفس بيملك نفسه كل اللي ما بيملكوش نفسهم ربنا قال عليهم في الايه اللي بعدها فانها محرمة عليهم اربعين سنة طب يا رب ليه اربعين سنة عما يكونوا ماتوا وخفوا وجي جيل تاني يشيل قال لا يعني ربنا قسم الناس اتنين ناس ربنا من عليها بالاستعمال وناس ربنا غضب عليها بالاستبدال اللي ربنا استعمله هو اللي يملك نفسه واللي ربنا استبدله هو اللي لا يملك نفسه يبقى انت مفيش قدامك خيار يا تستعمل يا تستبدل والشرط الاساسي عشان تستعمل انك تبقى تملك نفسك مش تدخل تخرج للفتن تفرفر اول ما تشوف فتنه بره ولا اول ما حد لا تبقى راجل فعلا مالك لنفسك في القيام مالك لنفسك في العباده مالك لنفسك في اوراد الطاعه بتاعتك مالك لنفسك في الدعوه الى الله والمجاهده والتضحيه رب اني لا املك الا نفسي لازم توصل لها لازم والا كل المطارق بتاعه القران اللي نازل على قلبك دي لو ما هدتش الجدار اللي حوالين قلبك وخلت قلبك كله لله وخلت انوار عظمه الله تيجي على قلبك وتغمره زي انوار العرش كده ما هي غمره كل الملائكه اللي حوالين عرش الله سبحانه وتعالى لو قلبك معش في النور ده يبقى انت هتستبدل يبقى لا خيار عن اصلاح القلب والتربيه القلبيه يا جماعه الشوط الرابع بقى من اول قول الله واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه ده قصة واحد بقى عظمة ربنا دي دخلت في قلبه ربنا بيقول لنا انا هوريكم بقى واحد عشان يوصل لربنا بذل قد ايه ولما عظمة ربنا دخلت في قلبه قلبت حياته قد ايه حولته البطل حولته لحاجة كده ثورة بتمشي على الارض سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا قال ان ابراهيم كان امة ليه كان امة يا رب لانه كان موحد الموحد لوحده على وجه الارض لا وفي حاجة تانية يا جماعة لان سيدنا ابراهيم المجهود اللي بذله لاجل الله في العبادة وفي الدعوة لو جبنا امة كاملة ما تقومش بنفس المجهود اللي بذله لوحده من اجل الله يعني انسان بذل مجهود لاجل الله مفيش امة تقدر تقوم بيه ان ابراهيم كان امة اني اراك وقومك في ضلال مبين اني اراك و... و... وقومي ده قومك انت يا ابراهيم لا قومك قومك انت يا اثر انا انا راجل موحد بالله انا ماليش دعوه باهل الشرك انا متبرئ حتى في اللفظ اللي بيخرج من لساني من اهل الشرك قصه سيدنا ابراهيم في سوره الانعام يا جماعه بتعلمنا علو الهمه في طلب الحق فلما جن عليه سيدنا ابراهيم ساب قومه بقى وفضل ماشي ماشي ماشي بعض الناس طبعا قالت ان سيدنا ابراهيم كان واخد قومه وكان بيناظرهم يعني والموقف اللي جاي ده عباره عن مناظره بينه وبينهم وبعض الناس قالت لا ده كان بيتدبر في الخلق على القول اللي احنا مشينا عليه القول اللي احنا مشينا عليه اللي هو قول المتدبرين في الخلق قول ترجمان القرآن ابن عباس وقول امام المفسرين الطبري وقول سيدنا معاذ ومن المعاصرين اقوال ناس كتير جدا بل الشيخ ابو اسحاق الحويني له شريط في هذا الاف بيناصر فيه ان سيدنا ابراهيم كان متدبرا وكان ناظرا يبقى سيدنا ابراهيم مشي مشي بعيد بعيد بعيد لغاية ما جن عليه الليل يعني راح في مكان الظلام لفه من كل ناحية تبين لك قد ايه الحالة النفسية بتاعته كانت صعبة وقد ايه كان عايش في كتاب انا عايز اوصل لك يا رب انا عارف انك اله واحد وعظيم بس عايز اوصل لك يا رب اوصل لك ازاي فلما جن عليه الليل راى كوكبا احد يبص للكوكب كده هذا ربي ما ممكن ده يبقى ربنا ممكن ده يبقى هو اللي انعم عليا ممكن ده يبقى اللي انا بدور عليه سيدنا ابراهيم اول معركه دخل فيها معركه هذا ربي بيدور على ربه يا جماعه انت بتصحى كل يوم تلاقي الفلوس جنبك على السرير تاخدها وتصرفها لا مين اللي بيحط لي الفلوس اللي بصحى كل يوم الاقيها جنبي مين اللي انعم عليا كل النعم في حياتي حياتي مين اللي خلق لي الدنيا دي كلها مين اللي لما اتزنق هلجأ له وهقف على بابه انا عايز اعرف انت فين يا رب واوصل لك ازاي يا رب هذا ربي فلما قفل لا لا يمكن يكون رب بيقفل ابدا رب لازم يكون نوره ظاهر ليل نهار يكون نوره واضح ليل نهار اشوف نوره في الليل زي ما بشوفه في النهار مادام قفل يبقى ده مش ربنا لا احب القافلين فلما رأى القمر بازغا فلما طب روح بقى وتعالى بكرة بقى كمل في لا ما روحش ده قضية الحق قضية حياة انا قاعد فقعد يتدبر في القمر فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ينفع ده بقى يبقى ربنا فلما افل قال لا لا لا لا لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين خلاص يا رب انا ده انا بقالي من اول الليلة يا رب وخلاص الشمس اهي بتطلع اهي فروح بقى يا ابراهيم لا ما روحش ده قضية حياة وموت ده قضية اصلاح قلبك ووصول قلبك الى الله ده قضية حياة وموت ده انت لازم تسخر حياتك كلها من اجل الوصول الى الله بعد ما توصل الى الله تبدأ بقى تستريح بقى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر كلمة هذا اكبر بحس ان سيدنا ابراهيم يعني ايه بيثبت نفسه هو حد عارف ان كل دي خلاص مش ربنا بقى موقن بهذا ولكن يعني ايه يعني هو بيثبت نفسه في المجاهدة هذا اكبر ده يمكن فلما قفلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون لا ربنا لا القمر ولا الكوكب ولا الشمس ولا الاصنام ده ربنا هو اللي فوق كل ده ده ربنا هو اللي خلق كل ده ده ربنا هو اعظم من كل ده كل اللي حواليا ده مخلوق من المخلوقات واثر من اثار نور الله وقدرة الله سبحانه وتعالى فعلو الهمة في طلب الحق لغاية ما وصل لله لغاية ما وصل الى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض لغاية ما وصل لليقين لغاية ما وصل للايمان الكامل بالله سبحانه وتعالى فيعني يا جماعة سيدنا ابراهيم نلاحظ ان كل ما كان بيقدم خطوة مجاهدة ربنا يديله نور بهذه الخطوة يعني يتدبر في الكوكب تعب ساعتين ثلاثة قاعد يتدبر يقوم ربنا يديله نور لا احب الافلين خروج التعلق بالمخلوق من القلب اصل كل المخلوقات بتقفل البنت بتقفل وبتعجز وبتكبر والعربية بتقفل وبتتكهن والعمارة بتقفل وبتتصدع وبتقع المخلوق كله بيقفل فسيدنا ابراهيم لما جاهد اول خطوة من اجل اصلاح قلبه ربنا اداله نور ان المخلوق خرج من قلبه لما جاهد مع مع القمر بقى الخطوة التانية في المجاهدة ربنا اداله نور لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين اداله نور الافتقار اداله نور انا محتاج لك يا رب اداله نور ان يا رب لو ما جاتش من عندك مش هتيجي اداله نور انك انت لن تصل الى الله الا بالله اداله نور ليس لها من دون الله كاشفة اداله نور الافتقار الى الله ومعرفة ان الهداية بيد ربنا سبحانه وتعالى وحده فلما جهد الخطوة الثالثة في الشمس ربنا اداله النور الاعظم وهو نور وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة يبقى كل ما تجاهد كل ما ربنا يديك نور جيت المسجد النهاردة الدرس ربنا يديك نور هتيجي التراويح يديك نور هتروح تصلي في مسجد بيصلي بجزء ولا اتنين هيديك نور تاني كل خطوة هتجاهدها من اجل الله هيديك نور تاني اوعى تقف في وسط الطريق اوعى تاخد شوية نور كده تلاقيهم والناس منورين لك حتة تقول خلاص كفاية لا اوعى تقف لغاية ما توصل للنور الاعظم نور الوصول الى الله سبحانه وتعالى عايزين يا جماعة سيدنا ابراهيم يبقى نبراس لنا وقدوة لينا ان احنا نجاهد عشان نوصل الى الله نجاهد ازاي زي ما هو جاهد ازاي وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين التدبر في الخلق بيوصل الى اليقين عايزين نهتم بعبادة التدبر في الخلق عشان كده ربنا قال لنا شوفوا وصل ازاي الشوط اللي بعدها ان الله خالق الحب والنوى زي ما هو وصل بالتدبر انا بعرض لكم الكون قدامكم اهوت عشان توصلوا زي ما هو وصل بالتدبر الى الله سبحانه وتعالى طيب نلاحظ ان سيدنا ابراهيم لما وصل الى الله حصل ايه بقى وحاجه قومه اه انت فاكرها حته بقلاوه تاكلها ولا ايه ده انت هترجع من المسجد تقول لهم انا تبت الى الله يقولوا لك تعالى يا حبيبي انت هتمشي مع المتطرفين ولا ايه اول ما الايمان هيدخل الابتلاء هيجي مش الابتلاء يعني ايدها هتتقطع ولا مش كده الابتلاء يعني هتمتحن في دينك هتمتحن انت صامد ولا لا صاحبك ده يتريق عليك وابوك هيقول لك يا تطلع بره البيت يا تسمع كلامي ووالدتك هتقول لك ما عدتش تمشي مع الارهابيين اللي انت ماشي معاهم هتحارب في دينك لو صمت هتاخد الفتح اللي ربنا ادال سيدنا ابراهيم لما صمد في محجات قومه وهو فتح ايه وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه هتجد فتح الفهم دايما تلاقي الاخ اللي صبر على ابتلاءات بيته دي لما تيجي تتكلم معاه بعد سنه ولا سنتين من صبره تلاقيه بيقول كلام زي الذهب تلاقيه بيقول كلام عايز تسجله وراه ليه ربنا فتح عليه بالفهم لانه صبر لاجل الله سبحانه وتعالى نلاحظ ان سيدنا ابراهيم وهو بيدعو قومه قال كلمات غريبه قوي يا جماعه بيقول لهم ايه وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله وكيف اخاف ازاي ابقى مع ربنا واخاف وبعدها يقول لهم فاي الفريقين احق بالامن انا اللي اخاف ولا انتوا اللي تخافوا انا اللي اخاف حتى لو لوحدي ولا اهل الباطل اللي يخافوا حتى لو معاهم اساطير الدنيا مين اللي احق بالامن احنا اللي احق بالامن احنا اللي معانا مليارات الملائكه اللي في الكون لا ده احنا اللي معانا الملك سبحانه وتعالى احنا اللي احق بالامن يا جماعه احنا اللي نخاف احنا اللي نخاف واحنا بنطبق امر ربنا وبنعمل لدين ربنا طب يا سيدنا ابراهيم جبت الايمانيات العاليه دي منين جابها من الدعوه وهو بيعبد وبيتدبر جاب ايمانيات خروج المخلوق من القلب الافتقار الى الله ايه وجهت وجهي لله انما هو بيدعو الى الله جاب ايمانيات تانية خالص بقى حسن الظن في الله كيف اخاف ما اشركتم الثقه في الله وصدق التوكل على الله فاي الفريقين احق بالامن يعني انا عايز اقول ايه انا عايز اقول يا جماعه ان التربيه القلبيه مش بس بالعباده الدعوه جزء من التربية القلبية عايز تتربى قلبيا في مقامات ايمانية العبادة مش هتجيبها في قلبك مش هيجيبها غير الدعوة الى الله الكبر اللي في قلبك مش هيروح من قلبك غير لو رحت تتكلم واحد على ربنا وبصلك كده مش مقدس وسابك ومشي تقوم تتكسر وتقول عشانك يا رب اتكسفت يبقى الكبر اللي في قلبك يخرج في امراض مش هتيجي في قلبك غير فعلا لو انت دعوت الى الله يعني الشوط ده بيقول لك ان التربيه القلبيه قائمه على حاجتين والوصول الى الله قائم على حاجتين لو انت عايز توصل لهذا الاله العظيم اول حاجه عباده ربنا والتدبر في الخلق التدبر في الخلق يا جماعه التدبر في الخلق من اعظم العبادات اللي الانبياء وصلوا بها الى الله تاني حاجه الدعوه الى الله والكلام عن الله الكلمتين الجميلين قوي الدكتور احمد طلع عليهم لنا قبل العصر دول كلام كله عن ربنا هو اكتر واحد ايمانه زاد بيهم يقينا لما تطلع تكلم الناس عن ربنا ايمانك ويقينك يزيد بالله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا ان احنا نتكلم عنه ليل نهار والله يا جماعه ده من ذكرني ذكرته تخيل لو انت قاعد تتكلم عن ربنا طول اليوم ربنا قاعد يتكلم سبحان ربي يعني شوف ربنا يتكلم عنك قد ايه طب انت مش عايز ربنا يتكلم عنك يا اخي اتكلم عن ربنا اتكلم مع كل الناس عن الله عن مولاك عن سيدك عن حبيبك اتكلم عن اعظم حق في هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى بنيجي للشوط الخامس والاخير في هذه المنظومة الربانية الرائعة ان الله فالق الحب والنوى الله سبحانه وتعالى ظهر في الكون ظهور هائل يا جماعة كل لحظة من لحظات الليل والنهار الاف الايات لله الاف الايات كل حاجة تتدبر فيها الاف الايات لله ايه اياتك دي يا رب ده انت يعني انت موجود اه موجود عرفت منين العربية اللي انت سبتها بره والمحمول اللي رن وهو في جيبك ومش عارف دي حاجات اثار انك انت موجود طب اثار وجود الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى ان الله فالق الحب والنوى يعني تخيل لو انا انا مثلا اهو اخترعت كذا اختراع اخترعت قنبله نوويه واخترعت كمبيوتر واخترعت سله مهملات كده يتحط فيها الزباله واخترعت اه اي حاجه حاجات كده يعني تخيلوا لو انا عملوا لي مؤتمر قالوا لي كلم الناس عن اختراعاتك هكلمهم الاول عن الحاجات الصغيره ولا عن القنبله او عن الكمبيوتر هكلمهم عن الحاجات الكبيره طبعا فربنا لما يكلمنا عن اياته في القران خد بالك ربنا بيتكلم عن اعظم الايات في الكون خد بالك لما تلاقي صوت بيتكلم عن ايات ربنا زي ده طق طق ودانك قوي لان دي اعظم ايات ربنا خلقها في الكون ان الله فالق الحب والنوى يعني ايه ان الله فالق الحب والنوى ما كانت تيجي الله فالق الحب والنوى لا ان دي توكيد طب توكيد ليه اصل يا جماعة كأن ال ال ال ال الاية دي رد على سؤال اصلا افترض انه حدث انك انت نزلت ك... فبص في الاراضي الزراعية لقيت ارض سودة منبتة لسه نبتات خضرة صغيرة قوي خروج الحياة من الموت جمال واعجاز خروج الحياة من الموت لسه النبتة الصغيرة ال 2 سم دي خارجة من الارض لما الواحد بيروح الارض الزراعية المنظر اللي يشدك اكتر مش منظر الزرع الكبير اللي طالع لا منظر الارض السوداء اللي لسه طالع منها براعم خضرة صغيرة منظر معجز الحياة بتخرج من الموت سبحانك يا رب فكأن واحد شاف المنظر ده قال ايه ده ايه ده البرعم الحي ده خرج من الارض الميتة دي ازاي فواحد قال له ده مش عارف والله مش عارف مين اللي عمل كده واحد تاني قال لا ده الله اللي عمل كده واحد تالت قال لا مفيش حاجة اسمها الله فربنا قال لا ان الله هو الذي فلق الحب والنوى يعني ربنا بيؤكد نسب هذه الاية اليه لانها اية عظيمة من الايات وهي اية خروج الحياة من الموت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله مش ذلك الله ذلكم الميم دي تفيد التعظيم ذلكم الله فأنا تؤفكون في كثير من المفسرين قال معناها يعني فأنا تصرفون يعني فأنا تصرفون يعني يا جماعة وربنا قالها في آيات تانية فأنا تصرفون ازاي ازاي بعد شفت عظمة ربنا قلبك ينصرف عن الله ازاي بعد ما شفت السحاب اللي في السماء والمطر اللي بينزل وتصريف الرياح وشفت الانهار اللي ربنا شق الجبال ومشى المية وسطها وشفت الازهار وشفت عالم الحشرات والنمل والفراشات والازهار والاشجار وشفت ايديك ورجليك والاجهزة اللي داخل جسمك وشفت ايات ربنا المبهرة في كل ساعة من ساعات الليل والنهار ازاي قلبك انصرف عن الله ازاي حاجة تانية شغلت قلبك عن الله ازاي حاجة تانية شغلت خدت فكرك عن الله ازاي حاجة تانية خدت لحظة من تفكيرك غير الله غير رب العالمين سبحانه وتعالى فأنا ربنا بيقول فأنا ازاي ازاي تصرفوا عن الله بعد ما شفتوا مظاهر ومشاهد عظمة الله فأنا تصرفون بل كمان بعد ما يصرفوا بي بي بيفتروا الافك على الله سبحانه وتعالى فأنا تؤفكون فالق الاصباح الجمال والقدرة بقى خروج النور من الظلام اللي هو منظر الفجر والفجر بيشق بقى نور الفجر بيشق ظلمات الليل خروج النور من الظلام يبقى الاولى خروج الحياة من الموت الثانيه خروج النور من الظلام جمال الكون وقدرة الله في هذا الكون ده كلمة فالق الاصباح ديت ربنا قال في اخ في السورة اللي قبل الاخرانية في القرآن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غسق ومن شر حسد ومن شر من الشرور كلها انا بستعيذ بالرب اللي قدرته خلته يقدر سبحانه وتعالى ان هو يفلق الظلام بالنور وياتي بهذه الايه سبحانه وتعالى يعني ايه بتدل على قدره باهره فالق الاصباح وجعل الليل سكنا جمال السكن ما هو جمال خروج الحياه من الموت جمال خروج النور من الظلام جمال السكن بعد الصخب بتاع الدنيا وكمان ده الليل ده وقت العباده وقيام الليل جمال العباده بعد انشغال الناس في الاهواء والفتن واعراض الدنيا والشمس والقمر حسبانا يعني بحساب دقيق في بعدها بحساب دقيق في سرعتها بحساب دقيق في حجمها بحساب دقيق في اتجاهها بحساب دقيق في عمرها بحساب دقيق الشمس بتنقص كل ثانيه 4 و6 مليون طن يعني ليها عمر العلماء حاسبينه من الوقت عمر محدد سبحان ربي وان كان طبعا لا يعلم الاجال الا الله سبحانه وتعالى محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل في اي لحظه في الكون والشمس والقمر حسبان ده حتى الارض يا جماعه الارض دي حسبان الارض دي بحساب دقيق جدا ازاي يقول لك الارض دي لو كانت اكبر مما يعلى شويه كانت الجاذبيه زادت طب وايه يعني انتوا عارفين لو كانت الجاذبيه زادت كان حصل ايه اول حاجه ما كانش بقى شكلنا كده رفيعين وطوال شكلنا حلو كده لا كنا بقينا مبططين تخان قوي وقصيرين من الارض وكان كل الكلام ده فعلا ده كلام علمي انا جايبها من كتاب يعني من واحد من اكبر علماء الفلك في العالم يقول لك ان الناس بقت مبططه يعني تخان قوي وقصيرين قوي وكمان كان ايه اللي حصل كان كوبايه ميه محطوطه قدامي عشان امد ايدي اجيبها ممكن اخد ساعه لان الجاذبيه متقله ايدي مخليها الحركه بطيئه جدا طلوع السلالم كان لا يستطيعوا بقى الا بتوع الكمال الاجسام هم اللي يقدروا يطلعوا سلم كان اي وقعه تقعها انت دلوقتي لما بزقك بتقع طب وايه يعني بقع يعني بتقع ليه بقع لان في جاذبيه اه عارفين لو كانت الجاذبيه زادت انت الوقت بتقع بالراحة لان الجاذبية بسيطة لو الجاذبية كانت جامدة كنت تقوم واقع في لحظة دماغك تتخبط في الارض كان اقل خبطة تبقى خبطة خبطة قاتلة كان اقل وقعة تقوم جايبك نصين على طول بسبب شدة الجاذبية طبعا فيها حاجات كتير جدا تانية ولكن انا بس بقول لكم يعني ايه والشمس والقمر حسبانة يعني ان ربنا كل حاجة عنده بحساب دقيق ذلك تقدير العزيز العليم الله يا رب العزيز اللي مفيش حاجة خرجت عن حكمه في اية تانية ربنا ربنا بيقول الا هو العزيز الغفار طب يا رب بعد ما قلت العزيز قلت الغفار ليه اصل ربنا بيقول لك شوف عزتي في الكون الشمس والقمر والافلاك ما خرجتش ثانية عن حكمي وانت يا ابن ادم كل ساعة بتخرج 100 مرة عن حكمي ومع ذلك بغفر لك برضه شايف عزتي اللي حكمت بها الكون عندك انت بغفر لك بس هتيجي يوم القيامة بقى شوف عزة ربنا لو انت قعدت تعصي الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها شوية دقيق كده قمت نصرتهم لا ده بمواقع مواقع النجوم كل نجم بالنسبة للتاني مترتب سبحان ربي سبحان ربي في اعجاز خلق السماء لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون انا عايز اسأل سؤال هنا يا جماعة كل ما نفتح صورة بتتكلم عن عظمة ايات ربنا بتتكلم عن الشمس والقمر والنجوم والجبل والسحاب الصورة اللي بعدها الشمس والقمر والنجوم والجبل والسحاب الصورة اللي بعدها الشمس والقمر والنجوم يا رب طب ما انت خلقت حاجات جميلة قوي يا رب خلقت السمك الملون ما اتكلمنا عنه خلقت الازهار الملونة ما اتكلمنا عنها خلقت الفراشات الم... ما اتكلمنا الفراشات دي يا رب اتكلمنا عن الحاجات اللي الواحد لما بيشوفها باي منظر طبيعة قلبه بيخشع ويقول سبحان الله لا يا جماعة يا جماعة الايات اللي ربنا بيتكلمنا عنها دي اعظم من السمك الملون والفراشات الملونة وان كان ربنا اتكلم برضو عن الوان الخلق في ايات تانية ولكن مش بالكثرة اللي اتكلم عنها عن الليل والنهار والجبل والبحر والحاجات دي ليه اول حاجة لان الايات دي اعظم اصلا ولكن عشان ايه في العادة عشان احنا بنشوفها ليل نهار ففقدنا قيمة العظمة اللي فيها ولكن لو انت جهدت نفسك خد بالك من دي قوي بقى لو انت جهدت نفسك وقعدت تتدبر فيها لغاية ما حسيت بالعظمة اللي فيها هيحصل ايه الفراشات الملونة والازار الملونة موجودة في مكان كده بعيد ممكن اخر كل شهر تروح تتفرج عليها نص ساعة ولا حاجة او على الكمبيوتر اما تفضل تفتحها بتاعها يبقى اذا لو انت تعلق قلبك بالمناظر دي كل شهر عم تفتكر عظمة ربنا انما الليل اللي بيجي كل يوم والنهار اللي بيجي كل يوم والسماء اللي فوقك والنجوم اللي بتشوفها كل ليلة والشمس اللي بتطلع كل اول نهار والقمر اللي بيطلع اول كل ليل الحاجات دي كلها يا جماعة انت شايفها 24 ساعة فلو انت نجحت انك تحس بعظمة ربنا فيها هيتحول ال 24 ساعة الورد تدبر مش هتحتاج تروح اماكن خلوية عشان تتدبر بقى هيبقى كل طلعة نهار وجبة تدبر ايمانية لقلبك وكل دخلة ليل وجبة تدبر ايمانية لقلبك وكل لفحة شمس على راسك وجبة تدبر ايمانية لقلبك وكل طلعة قمر وكل طلعة نجم وكل نزلة مطر وكل مشهد من مشاهد الطبيعة اللي انت شايفها للنهار هتبقى تدبر شفت ربنا يريد مننا ايه يريد ان قلبك يتوصل بال 24 ساعة عشان كده ربطك بالايات اللي موجودة قدامك 24 ساعة عايزين نتدبر في الكون يا جماعة وهو الذي خلقكم من نفس واحدة ازاي يا رب من نفس واحدة ده ده ابيض وده اسمر واللي هناك دول سنوج واللي في الشمال صفر وامريكا بيض وأورو- يا رب ازاي ده احنا ما فيش في وا- يعني احنا كل واحد ملامح لما جم يحللوا دم الانسان لقوا ان كل البشرية دي من أولها لاخرها هم اربع فصائل دم ايه وبي وايه الاربع فصائل بتوع الدم والخمس فصائل بتوع الدم فدي من العلامات اللي كل الخلق جايين فعلا من نفس واحده سبحانه وتعالى مليون علامه لما تتدبر في الخلق تقول فعلا سبحان الله يعني كل دول من نفس واحده يا يا رب يا رب ده ستة مليار واحد كل واحد شكل غير التاني وفكر غير التاني وشخصية غير التاني وعقلية غير التاني وطموحات غير التاني ومشاكل بقى الستة مليار نموذج دول بقدرتك ابدعتهم من نموذج واحد بس سبحانك يا رب فمستقر في بطن الارض عند الموت يبقى اذا الستة مليار نموذج دول الستة مليار فيلم المختلفين في الاحداث دول كلهم المشهد الاخير في الستة مليار فيلم مشهد واحد كنت في جنازة اتنين شباب قريبا فقعدت افكر كده قلت سبحانك يا رب الوقت الناس اللي بره دي كل واحد فيهم فيلم حياته فيلم احداث غير التاني والمشهد الاخير بتاع الجميع واحد المشهد اللي احنا واقفينه ده مين اللي يفهم كده يا رب مين اللي يتدبر ويزهد في الدنيا الحقيرة دي يا رب فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون وهو الذي انزل من السماء ماء الماء نزلت من السماء فاخرجنا به نبات كل شيء الالوان كلها والاشياء سبحان ربي على الابداع والتنوع اللي جه من حاجه واحده فاخرجنا منه خضرة الكلوروفيل الاخضر اللي في الورق الاخضر فاخرجنا من الكلوروفيل الاخضر ده والورق الاخضر الثمار بقى فاخرجنا منه نخرج فاخرجنا منه ايه فاخرجنا منه خضرة نخرج منه نخرج اه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نخرج منه حبا متراكبا شايف الشكل الهندسي الجميل ده هو في تحت كل سنبلة قمح مهندس ولا ايه نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب شوف شكل عنقود العنب كده وتدبر فيه والزيتون والرمان شوف شكل الرمانة كده وفصوص الرمان مترتبة زي ايه ده يا رب ايه يا رب شكل الخصاية في الغيط والله يا جماعة يوقع لك قلبك شوف شكل ال... شوف شكل ال- الصباطة بتاعت الموس يا رب ايه الها في مهندس تحت كل صباطة ولا ايه ربنا بيقول لك شوف الاشكال دي كلها والالوان دي كلها الاحمر والاصفر والاخضر شوف عظمة ربنا في الاشكال والالوان كل ده جاي من حاجة واحدة بس انظروا بصوا يا اخي ما تاكلوش على طول اول ما تشوف كده منظر الشجرة بص عليها انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعف بص للجمال بتاعها ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون الصدمة اللي بعد العالم المبهر اللي احنا دخلنا فيه ده وجعلوا لله شركاء ياه تحس انك انت عايز ترجع لما سمعت الكلمة دي بقى بعد العظمة دي كلها جعلوا لله شركاء سبحان ربي فعند هنا بيخلص الشوط الاخراني يا جماعة او الكلمات اللي بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى في الشوط الاخراني والاية الاخرانية في هذا الشوط اللي هي ان شاء الله اخر اية في التراويح الليلة او الاية قبل اللي بعد الاخرانية ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا لو الملائكة نزلت من السماء كده راحت لهم قالت لهم ده محمد فعلا كلامه صادق والميتين قرايبهم الخمسين جيل اللي فاتوا صحوا من القبور راحوا قالوا لهم ده محمد فعلا صادق وكل الوحوش والدواب والحشرات وكل حاجة حشرت عليهم قالت لهم ده محمد صادق ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ياه يعني لو مليون خطبة سمعتها ومليون درس حضرته ومليون شريط اشتريته ومليون واحد صاحب ملتزم قعد يقوله فيك ليل نهار عشان اليقين يدخل في قلبك مش هيدخل الا لما يأذن الله عشان الايمان يدخل في قلبك مش مش هيدخل الا لما يأذن الله عشان قلبك ينضف مش هينضف الا لما يأذن الله عايزين نفتقر في الهداية يا جماعة عايزين نعرف ان اصلاح قلوبنا بايد ربنا وحده فنطلبه من الله يعني الفتح على قدر المجاهدة كما خرجنا من قصة سيدنا ابراهيم والاية دي الفتح على قدر الافتقار فلو انت عندك افتقار ومجاهدة راجل وبتوصل الليل بالنهار في اصلاح قلبك وفي نفس الوقت عندك افتقار الى الله يا رب مش هتيجي غير منك يا رب الاتنين دول عندك ثق انك انت هتصطفى في اعلى درجات الاستعمال في دين الله سبحانه وتعالى بينتهي هذا الشوط و يعني عايزين ناخد بالنا يا جماعة الشوط الثاني يعني انت يسر ان شاء الله هنتكلم عنه بكرة ان لم يتأثر هنتكلم عن سورة الاعراف ان شاء الله الشوط الثاني احنا كده لسه لنا ايه دقيقتين لسه دقيقتين بالظبط ان شاء الله الشوط الثاني بقى بيتكلم ده بيتكلم عن عظمه الله الشوط الثاني هيتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى حقوق ربنا في التحليل والتحريم وحقوق ربنا في التشريع عشان تبقوا برضو واخدين بالكم ان كل الايات بقى بتتكلم عن حق الله عليك ثم تختم الصوره بالايه النورانيه اللي جايه في وسط ايات الخاتمه قل اعلن هذا الامر امام الناس جميعا ان صلاتي عبادتي ونسكي كل عباداتي وكل معاملاتي وكل الذبح بتاعي وكل كل حاجة في حياتي ومحياي حياتي كلها فلوسي كلها طاقتي كلها شبابي وعمري كله كل حاجة بملكها واي حاجة غالية عليا في حياتي ومماتي حتى موتي لله لله رب العالمين انا كل حاجة في حياتي ليك يا رب رب انا حياتي ليك وعبادتي ليك وجهدي ليك وطاقتي ليك انا بتاعك يا رب اعمل فيا اللي انت تشاؤه يا رب انا عبدك يا رب انا وراك يا رب انا حياتي كلها عشانك يا رب عايزين نحس بالمعنى ده يا جماعة ومماتي حتى موتك يبقى عبادة حتى اللحظة اللي هموت فيها ما ضيعش لحظة ابدا ما اكونش عبد فيك ليها يا رب ابدا لازم حتى لحظة الموت اعبدك فيها ازاي الرسول وروحه بتطلع من صدره بيقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وهو بيموت اه اعبد ربنا برضه حتى حتى الى الله واعبد ربنا حتى في اخر لحظة سيدنا يعقوب ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت بيموت بيحتضر اذ قال لبني تعال ما تعبدون من بعدي بيعلمهم التوحيد وبيأكد عليهم عقيدة التوحيد قبل ما يموت وهو بيموت حبيب النجار في سورة ياسين قتلوه وهو بيقول اني امنت بربكم فاسمعون وبعد ما مات بيدعي ربنا وبيقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي ان حتى لحظة موتك حياتك تبقى لله تقدر تبقى كده تقدر تبقى كده تقدر تبقى بتاع ربنا عايزين يا جماعة نتوجه الى الله سبحانه وتعالى اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية لك وخوفا منك ورجاء فيك وثقة بك ويقينا بك وانابة واخباتا اليك يا رب اخلص حياتنا لك يا رب اخلص اعمارنا لك يا رب اخلص شهودنا لك رب اجعلنا لك مخلصين لك مخلصين لك مسلمين يا رب اجعلنا مسلمين لك سلما لك مخلصين لك مخلصين لك يا رب انر قلوبنا يا رب زكي قلوبنا يا رب اصلح قلوبنا يا رب اشف قلوبنا يا رب اهد قلوبنا يا رب زكي لنا نفوسنا يا رب مكن لنا في قلوبنا يا رب استعملنا ولا تستبدلنا ارزقنا اليقين الكامل ارزقنا اليقين الصادق ارزقنا صحبة القرآن آناء الليل وآناء النهار املأ حياتنا بالقرآن املأ حياتنا تلاوة للقرآن وعملا بالقرآن وفهما للقرآن ودعوة الى القرآن وجهادا بالقرآن وطلبا لعلم القرآن املأ حياتنا بالقرآن يا رب احي ليلنا بقيام بالقيام بين يديك بالقرآن واحي نهارنا بالعمل بالقرآن يا رب لا تحرمنا من القرآن يا رب لا تحرمنا من القرآن يا رب من علينا بفهم القرآن اجعله ربيع قلوبنا اجعله ربيع قلوبنا اجعله نور ابصارنا اجعلوا جلاء حساننا اجعلوا ذهاب همومنا وغمومنا ارزقنا حفظ القرآن ارزقنا حفظ القرآن اشرح صدورنا لحفظ القرآن برحمتك ومنك وكرمك وفضلك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما قفلت